بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما اجتمع قوم يذكرون الله إلا ونادى مناد من السماء أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات إن شاء الله في مجلس اليوم نستكمل سلسلة كنا بدأناها في الكلام عن أسماء الله الحسنى ومجلس اليوم إن شاء الله في المقدمة هنتكلم عن فضل المعرفة بالله سبحانه وتعالى كان كان ابن القيم رحمه الله بيقول من عرف الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته وأفعاله أحبه لا محال كان العلماء يقولون إن معرفة أسماء الله تعالى وصفاته تلم شعث القلب وتفتح العبد آفاقا واسعة للتلذذ بالطاعة والعبادة وترفع حجب الغفلة والشك والإعراض فمن كان بالله أعرف كان منه أخوف ولحبه أقرب وعن معصيته أبعد وفي رجاء رحمته أطلب يقولون إن معرفة أسماء الله تعالى وصفاته تلم شعث القلب الأشعث يقول لك فلان أشعث عارفين شعر شعره منكوش كده فالقلب فيه شتات فيه شعث كل واحد مننا قلبه مشتت في أودية الدنيا مشغول فالشتات ده لما تيجي أنت تجمع القلب على الدعاء ولا على عبادة وأنت واقف بتصلي تلاقي ان انت قلبك مشتت في كل كل مكان في الدنيا تتنازع الانسان الاهواء فيقول يقول اهل العلم يعني ان معرفه اسماء الله تعالى وصفاته تلم شعث القلب الشتات اللي في القلب ده بيتلم بحاجه ان هي ايه ان الانسان يتعرف على ربه سبحانه وتعالى وتفتح العبد افاقا واسعه للتلذذ بالطاعه والعباده العبادة اللي ممكن تكون ثقيلة على كتير من الناس مش قادر يصوم مثلا اثنين وخميس مش قادر يصلي ركعتين قبل الفجر مش قادر يصحى لصلاة الفجر يصلي في جماعة مش ورد القرآن ثقيل حفظ القرآن ثقيل فهو مش لاقي لذة مش لاقي متعة في العبادة مش لاقي الخفة والنشاط فحاسس ان هو اقباله على العبادة ضعيف فبيقولوا ان من من اسباب النشاط والخفه وحب العباده والتلذذ بالطاعه ان الانسان يتعرف على ربنا سبحانه وتعالى يقول وتفتح للعبد آفاقا واسعة للتلذذ بالطاعة والعبادة فهو قبل المعرفة قبل ما يتعرف على اسم الله التواب اسم الله الغفور اسم الله العفو كان قبلها الذكر ليه طعم لكن بعد لما بدأ يقرأ في هذه الأسماء والصفات ويتعرف على الله ويشوف أثر الإيمان بيها على قلبه بقى الذكر ليه طعم تاني خالص بقى هو بيقول أستغفر الله اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني هو مستشعر معاني تانية خالص فبقى بيتلذذ بالعبادة يتمتع بيها بقى إن هو يضحي بحاجة بيحبها علشان يرضي ربنا سبحانه وتعالى بقى الأمر ده هو يشعر فيه بلذة إن هو يخالف هوى النفس وإن هو مثلا يكون عايز ينام ومع ذلك يجاهد نفسه ويقوم يصلي ويشعر بلذة وبعدين يتألم مثلا من العبادة زي في رمضان في العشر الأواخر هو رجله وجعاه ومش قادر يقوم لو بيصلي صلاة طويلة مثلا بالليل مش قادر تعب ظهره وجعه ورجله وجعته لكن هو القلب بقى هو اللي بيحمل البدن القلب لما تذوق طعم القرآن وحلاوة القرآن ولذة المناجاة فبقى خلاص هو هو واقف عادي يتحمل التعب ده واحنا نشوف شاب واقف طول الليل بيصلي في رمضان طول الليل يعني يعني ممكن وقت الراحة شيء يسير جدا في العشر الأواخر فقال وتفتح العبد آفاقا واسعة للتلذذ بالطاعة والعبادة يعني لو انت حاسس ان في عبادة تقيلة عليك فانت تفهم ان انت محتاج تبذل في التعرف على أسماء الله تعالى وصفاته قال وترفع حجب الغفلة والشك والإعراض إيه اللي بترفع؟ المعرفة ترفع حجب الغفلة والشك والإعراض كل ما الإنسان يكون بعيد عن ربنا سبحانه وتعالى وبعيد عن فهم أسماء الله تعالى وصفاته وفهم أفعاله كل ما هو يكون بينه وبين ربنا حجب حجب الغفلة حجب ال- ال- الشك وسوء الظن الإعراض وذلك إن سبب سوء الظن اللي وق- وقع كتير من الناس في الشرك وفي آه، الاعتراض على قضاء الله وعلى قدره والتسخط أو الجرأة على المعصية هو سبب الجهل بالله إن هو جاهل هو مش هو مش عارف ربنا سبحانه وتعالى وده دل عليه أدلة في كتاب الله سبحانه وتعالى مش ربنا سبحانه وتعالى آه، قال وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم يعني هو ما كانش بيتوقع ما كانش بيستتر من الجوارح دي وتفاجأ يوم القيامة إن الجوارح بتشهد عليه وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون يعني اللي خلاه يعمل المعصية دي إيه؟ هو سوء الظن بالله طيب كان سوء الظن ده ناتج عن إيه؟ عن الجهل بالله سبحانه وتعالى قال ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين فهنا نفهم إن سوء الظن بالله هو ناتج عن الجهل بالله وذلك حتى نوح عليه السلام لما كان يدعو قومه قال فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا يعني جعل عليه الصلاة والسلام يرغبهم ويرهبهم ويخليهم يعني يطمعوا في فضل الله وفي ثواب الله وفي مغفرة الله ولما لقى منهم الإعراض والصد قال ما لكم لا ترجون لله وقارا ما لكم لا ترجون لله وقارا فيقولون إن المعرفة ترفع هذه الحجب كان بعض السلف يقول بابي مغلق يعني حاسس ان هو بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى وحشة حجاب فايه اللي يرفع الحجب دي المعرفة قال وترفع حجب الغفلة والشك والإعراض فمن كان بالله أعرف كان منه أخوف وإلى حبه أقرب وعن معصيته أبعد وفي رجاء رحمته أطلب من كان بالله أعرف كان منه أخوف وذلك كان ابن القيم بيقول وقد تكلموا على المعرفة بآثارها وشواهدها الكلام ده في في المدارج في مدارج السلفيين قال فقال بعضهم من أمارات المعرفة بالله حصول الهيبة منه فمن ازدادت معرفته ازدادت هيبته ولا بد من كان بالله أعرف كان منه أخوف إيه اللي خلى كتير من الناس إن هو يتجرأ على مخالفة الأوامر وإن هو يفعل معصية بسبب إن هو ما يعرفش ربنا سبحانه وتعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه فقال من أمارات من علامات المعرفة حصول الهيبة منه كان كان كان أحمد بن عاصم يقول من كان بالله أعرف كان له أخوف ويدل على هذا قوله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء فكل ما الإنسان يزداد علم ويصل لرتب عالية في العلم بالله وبشرعه فكل ما يزداد علم كل ما يزداد خشية وعشان كده النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث في البخاري فوالله إني لأعلمهم بالله وأشدهم له خشية إني لأعلمهم بالله وأشدهم له خشية فالنبي عليه الصلاة والسلام ربط ربط إيه؟ ربط الخشية بالعلم إني لأعلمهم بالله وأشدهم له خشية فانت دلوقتي حاسس ان انت في ذنب معين انت متجرئ عليه مش قادر ان انت تتوب منه وحاسس ان الشيطان بيغلبك ونفسك الاماره بالسوء والانسان بيستجيب لداعي النفس الاماره ووسوسه الشيطان بسهوله وحاسس ان في جرأة على الذنب افهم ان انا هنا في مشكله في مشكله في مساله الخوف من الله سبحانه وتعالى والخشيه ان قالوا من كان بالله اعرف كان له اخوف إنما يخشى الله من عباده العلماء وقال وقال أيضا المعرفة توجب السكون فمن ازدادت معرفته ازدادت سكينته كل ما الإنسان يشعر بالهلع والقلق والخوف مثلا من المستقبل والخوف من الرزق كل ما الإنسان الخوف ده يزداد يفهم إن أنا عندي مشكلة عندي مشكلة في التعرف على الله سبحانه وتعالى عندي مشكلة في فهم أسماء الله تعالى وصفاته لما يتعرض لبلاء فيجزع كل ما كان الإنسان على علم بالله سبحانه وتعالى كل ما يكون في وقت الشدة في وقت البلاء هو يكون ساكن كما قال تعالى ومن يؤمن بالله يهدي قلبه قالوا هو العبد يعلم أن المصيبة من عند الله فيطمئن قلبه يعني هو هي مصيبة بلاء ويعلم أنها من عند الله هو مين اللي قدر علي الأمر ده ربنا سبحانه وتعالى فأكيد في حكمة هو أرحم الراحمين هو أرحم بي من أبي وأمي سبحانه وتعالى فأكيد في حكمة فقلبه يسكن يطمئن وقال من كان بالله أعرف كان منه أخوف وإلى حبه أقرب من عرف الله عز وجل بأسمائه وصفاته وأفعاله أحبه لا محال يستحيل أن أنت تقرأ في كتاب من أسماء الله الحسنى وتتأمل في مواطن الآيات اللي ذكر فيها الصفات في خواتيم الآيات مستحيل أن أنت تتأمل فيها وتفهم معناها وتشوف أثرها على حياتك ومستحيل أن المحبة تكون في قلبك على نفس الدرجة أحبه لا محالة كل ما تتعرف على ربنا وكل ما تقرأ في اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى كل ما تزداد محبة لله سبحانه وتعالى قال وإلى حبه أقرب وعن معصيته أبعد عن معصيته أبعد بدافع الخوف بدافع الرجاء بدافع الحياء من الله سبحانه وتعالى كل ما يتعرف على ربنا يستحي ان هو يعصي ربه سبحانه وتعالى هو سواء يتعرف عليه يتعرف على المنعم يتعرف على الكريم يتعرف على الرزاق ويتأمل في معاني الرزق وبعدين اه يعني بعد ما انا شفت كرم ربنا ده أقابل الكرم والإحسان بالإساءة فيترك المعصية حياء من الله سبحانه وتعالى وعن معصيته أبعد وفي رجاء رحمته أطلب كل ما يتعرف على ربنا أكتر كل ما الرجاء يعظم في قلبه عارفين مثلا ولله المثل الأعلى لو أنت عارف حد جه قال لك كده أنت عارف فلان ده رجل مثلا أعمال رجل كريم ومن الأغنياء تقضى عنده الحوائج فلان راح له كان عنده مشكلة كان نفسه يحج واداله فلوس وطلعه حج فلان كان ابنه بيتجوز وساعده فلان كان محتاج يعمل عملية واداله مئة ألف جنيه فلان فكل ما يكلمك عنه وعن كرمه وعن عطائه وعن فضله انت بقى عندك مشكلة وعايز تروح ايه اه تطلب مساعدة من الشخص ده فعلى قدر المعرفة يعظم الرجاء في قلبك صح طب لو انا مش عارفه اصلا لو انا مش عارفه وانا بدعي وانا بطلب وانا بشوف الحاجة بتاعتي انا الرجاء في قلبي مش هيكون على قدر من قدر من العظمة والكبر بخلاف الشخص التاني هو فاهم هو بيسأل مين وده اللي كان واضح في دعاء الأنبياء تتأمل في في دعاء سليمان عليه السلام قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب شوف شوف هنا الدعاء هو سيدنا سليمان هو عارف هو بيسأل مين هو عارف هو بيطلب من مين سبحانه وتعالى فقال وفي رجاء رحمته أطلب قال وقال لي قال ابن القيم وقال لي بعض أصحابنا ما علامة المعرفة التي يشيرون إليها قال له إيه المعرفة اللي بيتكلموا عنها دي فقلت له أنس القلب بالله قال لي علامتها أن يحس بقرب قلبه من الله فيجده قريبا منه علامة المعرفة أن أنت تشعر بقرب قلبك من الله ودي أمور يعني زي ما هو قال إيه أمور تدرك بالمشاعر بالقلب لا توصف وقال آخر من عرف الله تعالى صفى له العيش صفى له العيش فطابت له الحياة وهابه كل شيء وذهب عنه خوف المخلوقين وأنس بالله وقال غيره من عرف الله قرت عينه بالله وقرت عينه بالموت ليه قرت عينه بالموت لأن لما يموت يلقى ربه سبحانه وتعالى من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه قرت عينه بالموت وقرت به كل عين ومن لم يعرف الله تقطع قلبه على الدنيا حسرات ومن عرف الله لم يبق له رغبة فيما سواه كل ما إنسان يتعرف على ربنا كل ما يزداد إخلاص لله سبحانه وتعالى وتوكل عليه واعتمادا على ربه سبحانه وتعالى ويزهد فيما في أيدي الناس فالمعرفة تعلم الإنسان الإخلاص والزهد في الناس قال ومن ادعى معرفة الله وهو راغب في غيره كذبت رغبته معرفته يعني كل الإنسان كل الناس تدعي معرفة الله سبحانه وتعالى تدعي ان هو بيحب ربنا سبحانه وتعالى وعلى درجة عالية من الحب طيب ايه اللي يكشف الادعاء ده الاختبار الامتحان التعارض لما يتعارض شيء من مراضي الله من الأمور اللي ربنا سبحانه وتعالى بيحبها أو يرضى عنها مع شيء من هوى النفس حظ النفس نفسك بتحب حاجة معينة ومتعلقة بيها ويحصل التعارض ده بين الحاجة اللي ربنا بيحبها واللي نفسك بتحبها المحب بيعمل ايه اللي يعرف ربنا بيعمل ايه يضحي يبذل ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد في ناس كده هو عنده استعداد ان هو يضحي بأي شيء في سبيل الله سبحانه وتعالى ورجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء فده هو وصل هنا ايه لأعلى أعلى الدرجات في المعرفة والحب والتعلق بالله سبحانه وتعالى فالعلامة هنا ان هو يقدم رضا ربنا سبحانه وتعالى على هواه على هوى النفس قال ومن عرف الله أحبه على قدر معرفته به يعني انت او قدامك مثلا كتاب من كتب اسماء الله الحسنى قرأت اسم اسمين ثلاثة كل اسم من الاسماء يثمر في قلبك معرفة ومحبة فعلى قد القراءة بتاعتك وعلى قد المدارسة وعلى قد التعلم ده هو قدر المحبة في قلبك من عرف الله أحبه على قدر معرفته به وخافه ورجاه وتوكل عليه وأناب إليه ولهج بذكره واشتاق إلى لقائه واستحيا منه وأجله وعظمه على قدر معرفته به فمقل ومستكثر هم درجات عند الله الناس, الناس لا تستوي في المعرفة بالله سبحانه وتعالى طيب احنا في مجلس اليوم ان شاء الله هنتكلم عن اسم من اسماء الله تبارك وتعالى هو اسم الله الرب الحمد لله رب العالمين هو اسم الله الرب يعني جاء ذكره في في كتاب الله سبحانه وتعالى في أكثر من 500 مو... 500 آية أو موطن وكمواضع فيها ذكر الكلام عن الله بعض 900 موضع فطبعا يعني احنا بنتكلم عن اسم احنا محتاجين ان احنا نعيش مع المعاني وكل ما انت سبحان الله هتتعلم معنى من معاني الرب هتلاقي في في افق في العباده معنى تغير في حياتك لما تيجي بعد كده تقول يا رب وانت بقى ايه مستحضر معاني الربوبيه زي ما هنتكلم عنها دلوقتي لا لا الموضوع هيختلف تماما الدعاء يختلف تماما قال الطبري رحمه الله في معنى كلمة الرب يعني كلمة الرب عند العرب بيقولوا بيقولوها عن إيه قال إن الرب في كلام العرب متصرف على معان قال فالسيد المطاع فيها يدعى ربا العرب بتقول على السيد المطاع رب فالسيد المطاع فيها يعني في العرب يدعى ربا والرجل المصلح للشيء يدعى ربا والمالك للشيء يدعى ربه يبقى هنا الإمام الطبري رحمه الله صاحب التفسير ذكر ان في ثلاث أصول لمعنى الرب عند العرب ايه هم الثلاث أصول واحد السيد المطاع اتنين الرجل المصلح للشيء ثلاثة المالك للشيء هو بيقول بعدها رحمه الله وقد يتصرف أيضا معنى الرب في وجوه غير ذلك يعني بيقول آه ممكن يكون لي معاني تانية زي ما هيجي معانا دلوقتي في كلام ابن الأثير رحمه الله قال غير أنها تعود إلى بعض هذه الوجوه الثلاثة يعني بيقول هي في الآخر مردها إلى الثلاث ثلاث أصول اللي هو السيد المطاع الرجل المصلح المالك للشيء قال رحمه الله فربنا جل ثناؤه السيد الذي لا شبه له ولا مثل في سؤدده والمصلح أمر خلقه بما أسبغ عليهم من نعمه والمالك الذي له الخلق والأمر سبحان الله قال ابن فارس في مقاييس اللغة رحمه الله قال رب الراء والباء يدل على أصول الراء والباء في اللغة ال ال ال التركيب ده يدل على أصول قال فالأول إصلاح الشيء والقيام عليه فالرب المالك والخالق والصاحب والرب المصلح للشيء يقال رب فلان ضيعته الضيعة مثلا زي واحد عنده أرض عنده بستان عنده مثلا شيء تجارة يعني رب فلان ضيعته إذا قام على إصلاحها قال ومنه معنى يعني نفس المعنى ده قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن رجلا زار أخا له في قرية أخرى اسمعوا الحديث ده جميل جدا رجل قال صلى الله عليه وسلم أن رجلا زار أخا له في قرية أخرى فأرصد الله على مدرجته ملكا يعني ايه على مدرجته يعني في طريقه واحد مسافر من قرية لقرية من من مدينة لمدينة علشان يزور أخ ليه فأرسل الله سبحانه وتعالى في طريق هذا الرجل ملك على هيئة إنسان يعني فقال له الملك هل لك عليه قال قال للرجل أين تريد قال أريد أخا لي في هذه القرية أنا عايز أزور فلان أخي فقال له الملك هل لك عليه من نعمة تربها هل لك عليه من نعمة إيه تربها يعني إيه تربها هل لك عليه من نعمة تربها يعني تحفظها وتنميها يعني أنت عندك مصلحة مثلا هناك أرض مثلا تجارة بضاعة هل لك عليه من نعمة تربها شوف كلمة تربها ايه جت ايه بمعنى الحفظ والإصلاح والتنمية والرعاية قال لا قال له لا أنا ما عنديش مصلحة ولا حاجة أنا رايح أزوره بس كده يعني غير أني أحببته في الله عز وجل قال له أنا سافرت عشان أنا بس أنا بحبه في الله قال فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه يا سلام قال قال قال ابن فارس والرب المصلح للشيء والله جل ثناؤه الرب لأنه مصلح أحوال خلقه لأنه مصلح أحوال خلقه قال ابن الأثير رحمه الله الرب يطلق في اللغة على المالك والسيد والمدبر والمربي والقيم والمنعم الستة دلوقتي بيقول الرب في اللغة يطلق على ايه المالك والسيد والمدبر والمربي والقيم والمنعم قال ولا يطلق غير مضاف إلا على الله وإذا أطلق على غيره أضيف يعني إذا أطلق مثلا على غيره على غير الله يقال مثلا رب البيت رب الإبل ماشي ده يطلق على غير الله رب الدار أنا صاحب الدار صاحب الإبل رب الهاتف صاحب الهاتف ماشي فيقال رب كذا وبعدين ابن القيم بقى ذكر كلام كلام في غاية الجمال في كتاب الصلاة الصلاة وحكم حكم تارك الصلاة ابن القيم وذكر فيه كلام وهو بيتكلم عن الخشوع هتلاقي الجمع الكلام ده حد من المشايخ في كتاب اسمه ذوق الصلاة عند ابن القيم وبيتكلم كلام ابن القيم عن عن كل خطوة من خطوات الصلاة من أول تكبيرة الإحرام لحد السلام قال قال وشاهد قال ابن القيم رحمه الله وشاهد من ذكر اسمه رب العالمين هو بيتكلم يعني عن المصلي والمشاعر القلب القلبية اللي يحس بيها فيقول ان هو شاهد من ذكر اسمه رب العالمين وهو يعني بيقرأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ايه المشاعر اللي تكون موجودة في قلب الإنسان وهو بيسمع هذه الكلمات رب العالمين قال شاهد من ذكر اسمه رب العالمين قيوما قام بنفسه وقام به كل شيء فهو قائم على كل نفس بخيرها وشرها قد استوى على عرشه وتفرد بتدبير ملكه فالتدبير كله بيديه ومصير الأمور كلها إليه فمراسيم التدبير نازلة من عنده مراسيم التدبير المراسيم اللي هي الأوامر الملكية فمراسيم التدبير نازلة من عنده على أيدي ملائكته بالعطاء والمنع والخفض والرفع والإحياء والإماتة والتولية والعزل والقبض والبسط وكشف الكروب وإغاثة الملهوفين وإجابة المضطرين يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع ولا معقب لحكمه ولا راد لأمره ولا مبدل لكلماته تعرج الملائكة والروح إليه وتعرض الأعمال أول النهار وآخره عليه فيقدر المقادير ويوقت لها المواقيت ثم يسوق المقادير إلى مواقيتها قائما بتدبير ذلك كله وحفظه ومصالحه كل ده ابن القيم يقول انت بس لما تسمع الحمد لله رب العالمين يحصل لك هذه المشاهدة شاهد قيوما قام بنفسه وقام به كل شيء لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت يتأمل في المعنى ده معنى الربوبية ولذلك كان إبراهيم عليه السلام في سورة الشعراء ومتعلق بمعنى الرب سبحانه وتعالى وقال تعالى واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون أئفكا آلهة لا في في في الشعراء قال إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين وبعدين بدأ عليه الصلاة والسلام يتكلم عن ربه سبحانه وتعالى فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين كل دي صفات ربنا سبحانه وتعالى الذي خلقني فهو يهدين فيدخل فيها معنى المنعم المصلح المربي والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم إلى آخر إلى آخر كلامه عليه الصلاة والسلام طيب أول معنى من المعاني نتوقف معها إن شاء الله في مجلس ممكن نختم بها بإذن الله ونكمل إن شاء الله يعني سائر المعاني فيما بعد بإذن الله أول معنى احنا قلنا الرب بمعنى السيد المطاع السيد المطاع خد بالك كل معنى من المعاني الستة اللي احنا قلناها ده ليه أثر على قلب الإنسان أثر على العبادة أثر على الطاعة وإلا هي هي دي أهمية دراسة العقيدة يعني دلوقتي اللي احنا بندرسه ده ده هو ده العقيدة توحيد الربوبية أيوة لما أقول لك بقى توحيد الربوبية ده بقى أنت أثرها عليك إيه معناها إيه يعني إيه الرب السيد المطاع أثره علي أنا إيه كعبد وتأمل في المعنى ده في كتاب الله سبحانه وتعالى قال تعالى ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين شوف بس تأمل في الآيات اللي هنذكرها دلوقتي وشوف الكون كله خاضع لله الكون كله مطيع لله قال تعالى ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس كل الخلق كل المخلوقات طائعة لله خاضعة لله قال تعالى ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته قال تعالى تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا حتى الحجارة قال تعالى ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون وقال تعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا طيب أنا لما أسمع المعنى ده أثره علي أنا إيه شوف ده كان حتى في في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت شوف الافتقار ده أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت قال صلى الله عليه وسلم إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون أطت السماء وحق لها أن تئط ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجدا لله أطت السماء أطت يعني أصدرت صوتا وصوتت والأطيط هو صوت الإبل وصوت الأقتاب يعني عارفين مثلا لما حد يقف على خشب الخشب مثلا باركيه ويبقى حد مثلا يضغط عليه شوية كده فيعمل صوت كأن النبي عليه الصلاة والسلام أراد يقول إن من ثقل ومن عدد الملائكة وثقل السماء ثقلت بملائكة الله سبحانه وتعالى هي أطت أطت السماء وحق لها أن تأط ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجدا لله تخيل كده فيش موطن أربع أصابع في السماء شوف ع- وسع السماء دي عامل إزاي عرضها عامل إزاي خلق السماء ده عامل إزاي ومفيش موضع أربع أصابع إلا ملك واضع جبهته ساجدا لله والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا وما تلذذتم بالنساء على الفرش ولخرجتم إلى الصعدات تجأرون إلى الله لوددت أني كنت شجرة تعظم وقال صلى الله عليه وسلم حيث أبي ذر قال يوما أتدرون أين تذهب الشمس أتدرون أين تذهب هذه الشمس قالوا الله ورسوله أعلم قال إن هذه تجري حتى تنتهي إلى مستقرها تحت العرش فتخر ساجدة فلا تزال كذلك حتى يقال لها ارتفعي ارجعي من حيث جئت الشمس والشمس تجري لمستقر له شوف شوف ال ال ال الع- العظمة دي ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب إن هذه تجري حتى تنتهي إلى مستقرها تحت العرش فتخر ساجدة فلا تزال كذلك حتى يقال لها ارتفعي ارجعي من حيث جئت فترجع فتصبح طالعة من مطلعها يعني من المكان من المشرق يعني ثم تجري حتى تنتهي إلى مستقرها تحت العرش فتخر ساجدة ولا تزال كذلك حتى يقال لها ارتفعي ارجعي من حيث جئت فترجع فتصبح طالعة من مطلعها من من المشرق ثم تجري لا يستنكر الناس منها شيئا يعني ايه تجري لا يستنكر الناس منها شيئا يعني يوم عادي الشمس خرجت من المشرق وبعدين تجري إلى المغرب لا يستنكر الناس منها شيئا حتى تنتهي إلى مستقرها ذاك تحت العرش تسجد فيقال لها ارتفعي أصبحي طالعة من مغربك فتصبح طالعة من مغربها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتدرون متى ذاكم؟ ذاك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا طب إيه أثر الإيمان بالمعنى ده الرب يعني السيد المطاع أثره علي أنا إيه طيب لو هو الرب سبحانه وتعالى السيد المطاع أنا عبد يبقى أنا مربوب يبقى أثره علي الاستسلام لله سبحانه وتعالى الخضوع لله سبحانه وتعالى قال الله عز وجل إبراهيم في شأنه عليه الصلاة والسلام إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين قال أسلمت لرب العالمين لكن لما كسرى أرسل آه، الرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم حيث قصة ذكرها أبو نعيم في دلائل النبوة وابن إسحاق وغيرهما من أهل العلم كان في سند آه، يعني حكموا عليها بالإرسال ضعف السند فيه انقطاع ولكن الشيخ الألباني حسن القصة بمجموعة طرق وفيها قال قال ابن إسحاق ذكر يعني الحديث وفيه وقد دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي هم إيه ال- الرسولين اللي جايين من عند كسرى هم على المجوسية وقد حلقا لحاهما وأعفيا شواربهما يعني حلق اللحى وأعفيا الشوارب يعني سايبين إيه شنبات كبيرة كده وحلقين ال- اللحى قال فكره النظر إليهما النبي عليه الصلاة والسلام كره النظر إليهما وقال ويلكما من أمركما بهذا من أمركما بهذا قال أمرنا بهذا ربنا يعنيان كسرى أمرنا بهذا ربنا اللي قال لنا اعملوا كده ربنا كسرى يعني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن ربي قد أمرني بإعفاء لحيتي وقص شاربي لكن ربي قد أمرني بإعفاء لحيتي وقص شاربي شوف هنا المعنى ده إن الرب يأمر فيطاع سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل وما كان لن- وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم فاستحضار معنى الرب بمعنى السيد المطاع واستحضر ان انا عبد مربوب ان انا إيه إيه خاضع لله سبحانه وتعالى مستسلم لامره فلما اسمع الامر اتعامل مع التعامل ده هو ال- اللي بيسمع امر ربنا سبحانه وتعالى مثلا من الصلاه او الزكاه اداء الزكاه او الحج او مثلا امر ربنا سبحانه وتعالى بصله الرحم او امر ربنا بالحجاب للمراه أو أمر ربنا سبحانه وتعالى بالتعفف ونهي ربنا سبحانه وتعالى عن الزنا وشرب الخمر وكبائر الذنوب وقطع الرحم والسرقة وإلى آخره إيه اللي يمنع الإنسان إن هو يفعل هذه الطاعات ويبتعد عن المعاصي رغم إن هو عارف إن ده إن ده آه، أمر من ربنا سبحانه وتعالى هو لا يستحضر معنى الربوبية هو ممكن ينفذ أوامر أي حد لكن يثقل عليه ان هو يكون عبد لله سبحانه وتعالى ان هو مش مستحضر معنى السيد المطاع النبي عليه الصلاه والسلام يقول لكن ربي امرني باعفاء لحيتي وقص شاربي ربنا امرني وانا عبد لله سبحانه وتعالى فاللي تتعامل مع الحجاب إيه، بمنظور اصل انا مش مقتنعه اقنعني لسه من آه، من آه، من كام يوم أو من كام يوم امبارح آه، سمعت يعني حد بي- بي- يعني اخت نفسها تلبس الحجاب وكده وف- فبنت يعني بتقول يعني هي بتقول للبنت انا يعني آه، مش آه، يعني صعب ان انا اجيب لبس آه، اظبط لبسي وكده واجيب لبس كتير وكده وهي لبسها صعب يعني فالبنت التانية قالت لها يعني لا مش مهم يعني ان انت تظبطي لبسك البسي الحجاب زي ما انت كده ويعني واحدة واحدة كده ظبطي لبسك ف المعنى ده ليه الإنسان بيتعامل مع الحجاب مثلا أو أمر من أوامر ربنا بنوع من الأريحية اللي هو أنا هعمل العبادة آه، بس على هوايا على مزاجي بالتفصيلة اللي أنا عايزها هل كده أنا مستحضر معنى إن أنا عبد لله سبحانه وتعالى عارفين يا جماعة هو ده بالظبط شبه إيه زي مثلا يكون عبد مملوك لسيد وهو طلب منه طلب قال له والله انت هتروح فلان مثلا هتروح تقول لفلان كذا وبعدين تخرج من عند فلان تروح لفلان تاخد من عنده الحاجة الفلانية وبعدين تطلع تروح للمكان الفلاني تعمل كذا ماشي فالعبد عمل ايه في واحد يقول لك كبر دماغه اصلا ما يعملش حاجة خالص من الاوامر اللي هو امر بيها او واحد ايه يروح لل- للاولاني لاول شخص نفذ اول مهمه اول امر وبعدين ايه راح راجع بمزاجه كده وده ده يصلح هل ده مقبول مقبول ان ان ده يا جماعه ده الناس مش متصوره ده في الشغل ان انت المدير بتاعك يطلب منك آه، تسكايه معينه مهمه معينه طلب منك ثلاث اربع حاجات فانت ايه وده يعني انت فاهم ان دي حاجه لازم ان انت تعملها هو يقول لك انت لازم تخلص ده ده الشغل المطلوب منك فانت قلت طيب تمام رحت انت عامل واحده بس ومكبر دماغك من الباقي هل ده مقبول مقبول في ال- في في في الدنيا مش مقبول طب ليه بنتعامل مع طاعه ربنا التعامل ده ليه عايز طب انا اه هعملها بس ايه حته كده انا مش هصلي الظهر اربع ركعات اصلي الظهر ثلاث ركعات بس مفيش حد بيقول كده يعني بس يعني بدل ما اصلي الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء مفيش مشكله يعني ربنا غفور رحيم لما ابقى فاضي ابقى اجمعهم كلهم بالليل مع بعض ايه اصل الصبح انا يعني الصراحه ما بقدرش اصحى وقت الفجر فانا رايح بقى للجامعه ورايح للشغل اصل الحاجات دي مهمه فانا بصحى لها عادي لكن الصلاه صلاه الفجر يعني ممكن لما اصحى ابقى اصلي شايفين احنا بنتعامل مع ربنا ازاي هل ده تعامل انسان فعلا عنده توحيد الربوبية بمعنى الرب هو السيد المطاع فأنا أفرد ربنا سبحانه وتعالى بالطاعة أثر علي الخضوع والاستسلام فلو أنا بتعامل مع ربنا التعامل ده لا يبقى الحال مختلف تماما يتعامل مع الأمر تعامل مختلف هي لما تسمع أن ده ده أمر ربنا بالحجاب أيوة هو المطلوب مني إيه هو الحجاب اللي ربنا أمرني بيه صفته عاملة إزاي عشان أعمله أنا مش هقعد أفاصل لذلك حتى عائشة رضي الله عنها لما تكلمت عن نساء المهاجرات قالت يرحم الله نساء المهاجرات الأول ونساء الأنصار لما أنزل الله عز وجل آية الحجاب شققنا مروتهن فاختمرن به تحس الموضوع إيه سهل أنس رضي الله عنه قال كنت ساقي القوم في بيت أبي طلحة في مجلس أبي طلحة ساقي القوم يعني بيشربهم إيه بيشربهم خمرة يعني هو بيلف على الناس يسقيهم الخمر قبل التحريم فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إن الخمر قد حرمت فقال أبو طلحة أهرقها يا أنس طب, طب بس أخد يعني البق ده طب التجارة بتاعتي طب أنا عندي شوية خمرة كنت هبيعهم وط... لا قال أهرقها يا أنس خلصت فاهمين يا جماعة هنا احنا احنا لما نتكلم عن معنى الربوبية عن معنى الرب معنى السيد المطاع مش عايزين الكلام يبقى مجرد كلام كده يعني نقعد بقى ايه نمصمص شفايفنا كده لا هو الكلام ده اثره عليا ايه فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته